السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي هذه المعاني التي نذكرها تحتاج إلى تطبيقات عملية لا تجعلوه مجرد كلام تسمعونه ثم يزل عن عقولكم وقلوبكم فور انتهاء الحلقة تركتكم حلقة مع التعظيم أو حلقات مع تعظيم الله جل جلاله وتركتكم في الحلقة الماضية مع قضية الذل والانكسار والخضوع لطلب الرحمة من الله فهل طلبتم الرحمة اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم اقسم لنا من رحمتك أعظم ما قسمته لأحبابك وخاصتك وأوليائك آمين إخوتي وأنا أحبكم في الله الرحمة لا تنال إلا بالانكسار والذل فيرحمك الرابع هو كان الأولاني إيه الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء واثنين كانت إيه الملك والله يؤتي ملكه من يشاء ثلاثة الرحمة يختص برحمته من يشاء أربعة بقى الغنى قال الله وإن خفتم عيلة فسوف فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء في القرآن بقى هتلاقي كتير جدا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له كثير ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء الله جل جلاله قال ايه وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ها ان شاء وان شاء دي هتحل مشاكل كتير عند الناس اللي بيشتغلوا شغلانه حرام وتقول له سيب الحرام يقول لك لما ربنا يديني حلال قول له طلع فلوس من البنك عشان الربا يقول لك واحطها فين ان شاء ما تتشرطش على ربنا انت رب انت اله انت ملك هتتشرط على ربنا انت عبد الله يشترط عليك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب شرط فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء فاطلبوه بالشكر والرضا اذا شكرت ربنا هيزيدك ودي هتيجي معانا بقى في الاثنين اللي ربنا لم يستثنهما هم اول حاجة الشكر واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم بدون شروط والرضا علامة رضاه عنك رضاك عنه فاذا كنت راضي هيرضيك خمسة الإجابة إجابة الدعاء قال الله سبحانه وتعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء بعض الناس كأنه يفرض على الله أن, أن يستجيب دعاءه قل لي ما هو ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ورب سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ال- القضية في ايه انا هجاوبك بكلام سيدنا النبي في صلح الحديبية لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم انت مش قلت لنا هندخل الكعبة قال لهم انا قلت لكم السنة دي فهي دي لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعوني استجب لكم قال لك السنة دي قال لك في الدنيا هيستجيب لك قال لك ايه انواع الاستجابة هي دي فيكشف ما تدعون اليه اللي انت بتدعي الخاص اللي بتدعي فيه بعض الناس يقول لي يا- يا رب انا عايز انا عايز انا عايز الفلوس دي اللي لا دي يا رب الاقي الواد الن- النهارده يا رب الشغلانه دي يا رب العربيه دي يا رب الشقه دي يا رب ما تفرضش على ربنا خليك مؤدب لما تطلب اطلب طلب عبد فقير من رب عظيم فيكشف ما تدعون إليه ها؟ إن شاء فاطلبوها بلزوم الباب خليك واقف على باب ربنا من داوم دق الباب أوشك أن يفتح له واقف على باب ربنا عشان كده رس- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي واحد يقول يا شيخ أنا بدعي بقالي 35 سنة كملهم 100 مش مشكلة مستعجل ليه السادس التوبة قال الله سبحانه وتعالى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ثم يتوب الله من بعد ذلك ايه على من يشاء لابد ان تعلم اخي الحبيب ان التوبه ان توبتك محفوفه بتوبتين من الله ان يتوب الله عليك اولا فتتوب فيتوب عليك يبقى توبتك محفوفة بين توبتين من الله التوبة الأولانية أن يتوب عليك ثم تاب عليهم ها ليتوبوا فلما تتوب يتوب عليك عشان كده شيخ الإسلام تيمية يقول ايه فالله هو المعد وهو الممد منه الإعداد ومنه الإمداد فمنه العطاء ومنه القبول هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيديك الفلوس وانت اللي تتصدق هو يقبلها منك فالله صاحب المال المال ماله والعبد عبده والتوفيق منه والقبول منه والثواب عليه انت لك ايه بقى في الموضوع عشان كده اطلب هذه التوبة بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء الى الله ثم يتوب الله من بعد ذلك على ما يشاء الله جل جلاله يعد لك أن تتوب طب إزاي ربنا يتوب عليا بطل كبر بطل غرور بطل تتكلم عن نفسك بطل تفكر انك انت تقدر تعمل كل حاجه وتقوم بكل حاجة بعض الناس كده على ذنب ويقول آه، انا هتوب انا عارف ان انا غلطان وانا عارف ان انا هبطله وانا عارف هبطله امتى والله الكلام ده بالحرف يقول كده والقصة بتاع زمان فاكرين بقى من 20 25 سنة ها لما كان احد الشباب كان طالب عندنا في كليه في كليه التجاره وكان معانا وهو في الجامعه ما شاء الله نشيط جدا في الدعوه وطلب العلم واجازات في حفظ القران ودراسه السنه و و وما شاء الله لحيه كده وبركه تخرج قعد سنتين ثلاثه مش لاقي شغل والاخر كان عنده اهله عندهم آه، شركه كده معرض سيارات ها ف قالوا له اشتغل معانا كانوا بيتحايلوا عليه اخواله اشتغل اشتغل عندنا اشتغل عندنا اشتغل عندنا لحد في الاخر ما وافق انه يشتغل عنده اول ما وافق يشتغل عندهم بدا لبس بدله وجرافته وبعدين لازم عشان البدله والجرافته لازم يقصر لحيته شويه هذبها يا ابني شويه هذبها شويه في شويه في شويه وفي كل ده يا ابني انت رايح على فين يا ابني انت بتعمل ايه يا ابني هتضيع يا ابني من يتنازل مره يتنازل دائما وهو يقول ما تخافش يا شيخ انا عارف انا بعمل ايه ما تخافش ما تخافش انا عارف اللي انا بعمله ده غلط بس هي فتره هكون نفسي واسحب نفسي وابقى زي الفل اطمن بدا يخرج اتكلم مع الزبونه دي والزبونه دي لحد ما زب مره ووقع في الحرام ومعاها السيجاره وبعدين السهرات وبعدين السفريات وبعدين الايدز واتصلت امه تصرخ الحق الواد في الحميات رحنا يا ابني مش قلت لك قال اه كان نفسي ارجع على رجليا جابني على ظهري هو كان بيقول بس سنتين انا عارف ان انا غلط وانا عارف الصح هلخبط سنتين وارجع مات الله يرحمه اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يغفر له وان يعفو عنه وجميع موتى المسلمين الشاهد بس ايه ان انت اوعى تقول انا هرجع انا هتوب انا عارف الغلط انا انا عارف ان انا غلط وانا نفسي اتوب بس الظروف اعمل ايه ما تعملش كده قول لا يا رب تب علي واصدق فيها انا بقول اهو وخذوها مني والله واقسم بالله لو علم الله من قلبك الصدق انك تريد ان تتوب لتاب عليك ولا هيأ لك من الظروف ومن الأحوال ومن الأسباب ما يأخذ بيدك إليه ويبلغك أعلى درجاته لو علم الله صدق قلبك فالله أكرم من أن يتوب إليه عبده والله يرده مش ممكن حاشا لله مستحيل الله جل جلاله سيتوب عليك فاطلب التوبة بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله السابع الرزق احنا الأولانية كانت الغنى ما تلخبطش بين الاثنين واحنا قلنا ان الرزق أعم من الغنى من المال أيضا في بين الرزق والغنى عموم وخصوص فالغنى قد يكون غنى القلب غنى النفس والرزق هو أفراد المعطيات المواهب والعطايا قال سبحانه وتعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب من يشاء فاطلبوا الرزق بالتقوى والطاعة إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الثامن المغفرة قال سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء فاطلبوها بلزوم الخوف والرجاء التاسع الهداية قال تبارك وتعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فاطلبوها بحفظ العهد والوفاء العاشر رفع الدرجات قال سبحانه نرفع درجات من نشاء فاطلبوه بالجد والجهد والعناء رفع الدرجات نرفع درجات من نشاء ثم قال سبحانه وتعالى في إعطاء الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ثم ختم الله جل جلاله بالمزيد للشاكرين وبالذكر للذاكرين وقطع ذلك إيجابا ولم يستثني فقال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم دول الله جل جلاله قطع فيهما وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم قال بعضهم لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم طاعتي لئن شكرتم ولئن شكرتم طاعتي لأزيدنكم كرامتي ولئن شكرتم كرامتي لأزيدنكم محبتي ولئن شكرتم محبتي لأزيدنكم مودتي ولئن شكرتم مودتي لأزيدنكم قربتي ولئن شكرتم قربتي لأزيدنكم الغنى ولئن شكرتم الغنى لأزيدنكم معرفتي ولئن شكرتم معرفتي لأزيدنكم الأنس بي فزيادة كل مقام بمقدار الشكر عليه على قد الشكر لذلك احنا نقول ان ابلغ الشكر ان يرى الله من قلبك الاعتراف بالمنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام يا رب ان صليت فذلك منك ولئن تصدقت فمنك ولئن بلغت رسالاتك فمنك فكيف أشكرك قال الله يا موسى إن رأيت ذلك من قلبك فقد شكرتني الاعتراف بالفضل والمنة اعتراف أن تعترف أن ربنا سبحانه وتعالى صاحب فضل عليك أن تعترف بنعم الله عشان كده أنا كنت عايز بس أقول في بداية الكلام عن التفكر في ال- في الخلق ان النظر على الى هذا الخلق جميعا النظر الى هذا الخلق جميعه على انه منه ونعمه كنا امس بنصلي على ميت اسال الله ان يرحمه ويرحم موتى المسلمين رحمه واسعه وكنت بقول يا جماعه ان الميت ده مش من حقه الكفن مش من حقه لكن ربنا سبحانه وتعالى جعله حقا له فضلا من الله مش من حقه ان يصلى عليه وتوصله حسنات من اخوانه لم يفعلها يستجيب الله دعاءهم فيه قال صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين تبلغ أربعين كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله إلا شفعهم الله فيه لكن ده من فضل الله فضل ربنا واسع فانا بقول ايه انا عايزك تشوف ان الدنيا دي كلها السماء والارض والنجوم والكواكب والجبال والتراب والبيوت والفلوس والصوابع والعينين والولاد والزوجة والاب والام انا عايزك تشوف ان تراب الارض ده من نعم ربنا عليك فضلا بقى عن الاكل والزروع والثمار والماء فضلا عن قبل كل ده الاسلام والهدايه شوف النعم شوفها بص عليها افتح عينيك على نعمة ربنا عليك آه كان سبب الكلام عن ال- الاستثناءات دي كلها الحكمة المرتبة الثانية من مراتب الفكرة الفكرة في لطائف الصنعة وهي ماء يسقي زرع الحكمة ماء يسقي زرع الحكمة تفكر في لطائف الصنعة صنع الله الذي أتقن كل شيء هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله جل جلاله خلق كل شيء الفكرة بقى في لطائف الصنعة هم دول أهل الحكمة لما ينظر لإنسان سبحان الله العظيم لما ينظر لإنسان يقوم يشوف لطف من لطائف صنع الله في هذا الإنسان في خلق هذا الإنسان لما يشوف جبل لما يشوف زهرة آه لو تأملتم الزهر والفراشات لو تأملتم حيوانا مولودا لطائف الصنع سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم تدرك هذه اللطائف تسقي زرع الحكمة وإنما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء بحسن النظر في مبادئ المنن والإجابة لدواعي الإشارات والخلاص من رق عبادة الشهوات ايه ايه ايه بتقول ايه قول تاني تدفع كام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لك انما تدرك الفكرة ازاي اقدر افكر في لطائف الصنعة ازاي انما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة اشياء ايه هي نمرة واحد حسن النظر في مبادئ المنن الله والله الواحد فعلا نفسه يتعلم كيف دي كيف أدرك الفكرة في لطائف الصنعة إزاي أعملها إزاي دي واحد حسن النظر خلي بالك نمرة واحد دي واحد في واحد حسن النظر اتنين في واحد مبادئ تلاتة في واحد المنن يا جماعة أحيانا الانسان يبقى غرقان في نعم ربنا ومش شايف مش شايف النعم وقبل كده قلنا في قصة سيدنا زكريا لما طلب من ربنا ولد اذ نادى قال ايه ذكر رحمة ربك عبده, زك... عبده زكريا اذكر كيف رحم ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية سيدنا زكريا قال بعد كده ايه رب اجعل لي آية سيدنا زكريا واقف في المحراب بيقول يا رب ولد يا رب يا رب ولد يا رب فنادته الملائكة وهو قائم ها يصلي في المحراب ي- يصلي يعني يدعو وهو واقف في المحراب قبل ما يخرج من المحراب وهو واقف في المحراب بيدعو بيقول يا رب اديني ولد وهو واقف لسه نزلت الملائكة وهو واقف في المحراب بيدعو نزلت الملائكة وهو لسه واقف بيدعو قالت له نبشرك بغلام اسمه يحيى طب ادوني علامة قال رب اجعل لي آية علامة عايز علامة على ان في ولد قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال آيتك العلامة انك تخرس انك انت مش هتعرف تتكلم ألا تكلم الناس هتلاقي لسانك وقف ما بتتكلمش قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام اسمع ال- قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه ها من المحراب ما كان واقف في المحراب تصور الصورة معايا واقف في المحراب بيقول يا رب اديني ولد نزلت الملائكة وهو في المحراب بيدعو قالت له ان الله يبشرك قال طب قولوا لي آية قالوا لي آياتك ان انت لسانك هيقف مش هتعرف تتكلم فخرج على قومه من المحراب خرج من المحراب فأوحى إلى- لقى نفسه ما بيتكلمش ده معناه ايه انه هو بيقول يا رب اديني ولد كانت مراته حامل كانت حامل لانه هو يعني هي حملت امتى ده هو كان في المحراب طلع من المحراب لقى نفسه ما بيتكلمش يبقى قد تكون النعم جنبك كده انت تقول يا رب اديني ما هي معاك اهي عندك اهي بس انت مش شايف عشان كده حسن النظر سبحان الله العظيم كان لينا كلام قديم عن نعم النعم كم من أناس عندهم نعم لا يتنعمون بها ولذلك قال الله ولتسألن يومئذ عن النعيم قال بعض أهل التفسير يعني لما لم تتنعموا به ربنا هيقول لك أنا اديتك النعمة دي ما تنعمتش بيها ليه عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ما هي نعم النعم اللقاء القادم إن شاء الله لكن أترككم إلى أن ألقاكم في واجب عملي هو النظر إلى النعم بص على نعم ربنا اللي في إيدك اللي خصك بيها لتستطيع أن تشكر الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله